أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا تقيا ولا محروما اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدنا وتكرم سبحانك الأعز الأكرم عايز أسألك وعايز من قلبك إجابة فورية مش عايزها من عقلك مش عايزها من لسانك عايزها من جوه قلبك بصدق وبصراحة قل لي اللي هيخطر على بالك دلوقتي حالا أنا عايز أساعدك علشان تتعرف على نفسك ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أجسادنا ولا إلى صورنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا فيا ترى إيه اللي جوه قلبك حب ربنا يا ترى أنت مشغول بطاعته وبذكره ولا قلبك الدنيا واخداه حبتين فلاهي وغافل تعال أسألك وإحنا في أول شهر رجب وخلاص موسم الخير والطاعة والرحمة والمغفرة والعتق من النار بيقرب يا ترى ناوي تعمل ايه السنة دي في رمضان هم. جه السؤال ده على بالك فكرت فيه ولا انت مش حاسس اصلا بالموضوع ده نهائي وما بتفكرش فيه انت حاسس ان خلاص وقت الغنيمة وقت الجائزة قرب فخايف لحسن لا تبلغ فقاعد تقول اللهم بارك لنا في رجب اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بلغنا رمضان بتدعيها كتير دي الإجابة من قلبك إيه هي أقصى أمنياتك لو ربنا أكرمك السنة دي برمضان إيه هي أقصى أمنياتك مثلا أن تعتق من النار هو ده هيبقى هدفك الإيماني هتركز عليه من دلوقتي علشان تصل إلى هذه الغاية المنشودة نفسك ربنا يمن عليك السنة دي فتكتب من أهل الجنة فتدخلها بغير حساب ولا سابقة عذاب نفسك إن ربنا يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر السنة دي تطلع من رمضان صحيفتك بيضاء تخرج من رمضان السنة دي بقلب طاهر لا أثر للذنوب والمعاصي فيه مفيش بقى آثار للذنوب القديمة ورواتب الجاهلية اللي انت مش عارف تتخلص منها لغاية النهاردة نفسك السنة دي تبقى البداية الحقيقية في طريقك لربنا بداية للهداية والاستقامة ها نفسك في ايه ايه اللي شاغل بالك دلوقتي نفسك ربنا يكرمك السنة دي بعمل فذ كبير يرفع درجتك عند ربنا سبحانه وتعالى تعملها بقى السنة دي بجد بإخلاص بصدق ترفع راية أنس بن النضر وتقول لأرين الله ما أصنع المعاني دي يا جماعة مرت على قلوبنا ولا احنا تايهين ايه هو مشروعك الإيماني اللي لازم من دلوقتي تخطط له لو الهدف مش واضح صعب تبلغ هذه المنازل العليا لازم علشان تنجح ثلاث حاجات هدفك محدد اثنين واضح ثلاثة تركز عليه انما احنا عندنا اهداف كثيرة جدا كل واحد عايزين وعايزين وعايزين وعايزين كل اللي انت بتقوله ده ما ينفعش حدد هدف انت عايز تعتق من النار السنة دي هتعمل لها ايه دي قدامك 60 يوم رجب وشعبان اقل ما فيها كل يوم في ركعتين بالليل تصليهما تناجي ربنا وتبقى هي دي دعوتك الأساس يا رب يا رب أعتق رقبتي من النار يا رب بعد كده يتقال لك أسباب العتق من النار كذا وكذا وكذا وكذا تجري لأن ده هدفك ما بتلتفتش فمن سيلبي النداء من سيرفع يده الآن ليلبي النداء يا باغي الخير أقبل مين حيبايع السنة دي ربنا وحيجاهد نفسه ليبشر بالجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم من ناوي يعمل أقصى ما يستطيع علشان ربنا يرضى عنه من عنده استعداد للتضحية بكل شيء بس ربنا يكرمه ويتقبله في عباده الصالحين مين يقدر دلوقتي بعد الكلام ده يقول أنا لها أيوة أنت ليها أيوة أنت ليها أيوة حطها كده أيوة بلاش عجز بلاش إحساس بالضعف أنت ليها قول لنفسك كده أنا لم أخلق إلا لها أنا لم أخلق إلا للجنة أنا لم أخلق إلا لأعبد ربي حتى ولو كنت بقع في ذنوب ومعاصي حتى ولو كان بتاخدني الاتجاهات يمنة ويسرى لكن أبدا لا أحيد عن طريق ربي أنا لم أخلق إلا له لما تبقى على اليقين ده تقدر تمشي تقدر تتحدى لما تصدق تذكر أن ربك يغفر ذنبك ويستر عيبك بل يبدل سيئاتك حسنات فالماضي ينتهي بل يجعله بذكرة طيبة عكس ما يكون الأمر اللي فات ده خلاص لكي لا تأسوا على ما فاتكم انتهى ويبدل حسنات لو أصلحت ما بينك وبين الله عز وجل واستقمت اللي جاي انت مش عارف هتبلغه ولا لا الآن ليه فكر في الآن هو ده طريق السعادة هو ده طريق النجاح فكر في هذه اللحظة الآن الآن كيف تبلغ رضا الرحمن إذا لازم النفسية دي تدخل بيها في استقبال رمضان من الآن لكن لاحظ الأمور هنا ليست بالتمني يمكن كل اللي أنا قلته لك ده أنت نفسك فيه تتمناه وفرق ما بين التمني والرجاء لازم تبقى عارفها كويس الحسن قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال عايز تعرف ايه اللي في قلبك شوف عملك تعرف حالك قالوا حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال افرح حسرح حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال بينك وبين ربنا علاقة طيبة بينك وبين ربنا شيء صلة قوية يظهر هذا في عملك تلاقي نفسك مستقيم صلواتك ايه اخبارها القرآن الاذكار الادعية تعرفوا لما تبقى في دائقة بتعرف ترفع ايديك وتحس بقربه ولا ما بتحسش بالمعاني دي لو ما بتحسش بالمعاني دي يبقى في فساد في الحال العلاقة بينك وبينه مش مظبوطة اذا حسن الاعمال نتائج ايه حسن الاحوال طب والاحوال دي بتيجي منين بتيجي من معرفة ربنا اللي بتبقى في قلبك هي دي بقى وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال أي ما ينزله الله في قلبك من معرفته فأنت عارفه صح عارفه بصفات جماله وجلاله جواه في المعاني دي هي دي اللي هتنتج حال هتنتج العلاقة بينك وبين ربنا انك عارفه فتهابه وتعظمه وتجله لأنه الكبير المتعال العظيم سبحانه وتحبه لأنه الكريم لأنه الودود لأنه الشكور وتخافه فإنه المنتقم وإنه المتكبر إنه الجليل فإذا كان هذا في قلبك أنتج الحال والحال يؤدي إلى العمل شفتوا الطريق ماشي إزاي يبقى لازم نبتدي من الأول خالص معرفتك بربنا إيه أخبارها تعرف إيه عن ربنا والله لو أننا نعرف الله حق المعرفة لصلحت أحوالنا كل اضطراب كل فساد أي ذنب تخطئه أي معصية تنتهكها أصلها جهلك بربك فهمت؟ إذا القضية ليست قضية أماني هناك فرق كبير بين أن ترجو ما عند الله ليقينك بجود وكرم ربك وبين التمني دايما التمني يكون مع الكسل وتلاقي صاحب الأماني عمره ما يعرف طريق الجد والاجتهاد العكس في حال الرجاء لو أحسن الظن لأحسن العمل ده بقى يرجو ما عند الله مقبل وعايز وبيحاول ويحسن التوكل على الله عز وجل خدتوا بالكم عشان كده بعد شوية هقول لك العلامة بذل المجهود في الطاعة أقطع نفس ربنا عندي استعداد لده وبحاول وهتدرج شيئا فشيئا لغاية ما اوصل للمرحلة دي احنا قلنا ما تقعدش يثبطك الشيطان بأي شيء انت مش هتنفع على السكة دي انت مش عارف انت بتاع ايه انت ناسي نفسك ولا ايه ما بلاش الكلام الكبير قوي ده لا لا لا لا خليك بالراحة علينا شوية لا كل ما ولى ومضى مات انت شخص اخر ستتحدى ستقدم على رمضان هذا العام بقلب مختلف بنفسية مختلفة لن يسبقني الى الله احد هذا شعارك تعرف تبقى كده تعرف تقول انا لها كده قول لي لا ليه قول لي دلوقتي بيجي في بالك لا ليه علشان انا مش هقدر ومين قال لك ان اي واحد مننا بيقدر بحوله وقوته هي العمليه بالمناظر ولا بالاشكال مش شرط قضيه محض فضل ورحمه انزل عليك الرحمه استغلت رفع عنك الرحمه والله لما تبقى سيد العارفين وسيد الفقهاء وسيد الزهاد وتبقى فلان والله ولا تقدر تعمل اي شيء لا حول ولا قوة الا بالله ها قول لي مش هتنفع ليه حاسس ان انت ما تنفعش في سكة ربنا ليه مش هتنفع الا في حالة واحدة لو انت مش عايزها لو انت مش عايزها هي دي الحالة الوحيدة اللي هيكون حظك فيها الخذلان انت مش عايز لا عايز بس عايز حاجات تانية معاها ما تنفعش احنا قلنا عايزين هدف واحد ومحدد عايز الجنة عايز سكة ربنا عايز رضا ربنا عليك هتبلغ اقبل يقبل الله عليك في صفة الصفوة قال بش كنت مارا في جبال الشام فأتيت على مكان فإذا أنا بشاب قد نحل جسمه ورق جلده فسلمت عليه فرد علي فقلت في نفسي أقول له عظني وأبلغ فقال لي قبل أن أكلمه عظ نفسك بنفسك وفك نفسك من حبسك ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك كلام ذهبي ده عظ نفسك بنفسك لك من نفسك أبلغ موعظة غلبان ولا لا محتاج له ولا لا مقصر ولا لا مذنب ولا لا فعظ نفسك بنفسك اثنين فك نفسك من حبسك الدنيا مكلبشة ولا مش مكلبشة شهوات الدنيا مستحوذة على القلب ولا لا الهوى وما أدراك ما الهوى يأخذ بك ها هنا وها هنا يبقى أنت أسير لغفلات وشهوات ودنيا فانية يبقى فك نفسك من حبسك ولا تشتغل بموعظة غيرك من جنسك شايف ده بيعمل وده بيسوي وتشغل نفسك بأحوال الصديق والرفيق والأخ والأخت والكذا والكذا مالكش دعوة بحال غيرك دلوقتي شوف حالك أنت الأول ولا تشغل نفسك حتى بأحوال أقاربك الذين هم أقرب الناس إليك لا زوجة ولا أولاد ولا ولا قال ابن مسعود إذا أحب الله العبد اقتناه فلم يشغله بزوجة ولا ولد ولا مال اشغل نفسك بحالك الأول انجو أنت ثم بعد ذلك من تعول قال واذكر الله في الخلوات يقك السيئات يحفظك من السيئات الطريق اهو بتقع في ذنوب ومش عايز تخلص منها اذكر ربك في خلوة محدش معاك اقفل على نفسك اوضتك وناجي في خلوة ده هيحفظك من انك تقع في سيئة هتبقى في معيشة وعليك بالجد والاجتهاد ثم بكى وجعل يقول شغلت النفوس بالقليل الفاني ونحبت الأبدان بالتسويف والأماني شغلت النفوس بالقليل الفاني كل واحد مننا مشغول بإيه قليل وفاني أمر الدنيا كده ونحبت الأبدان بالتسويف والأماني ثم قال يا بش إن لله عبادا خالط قلوبهم الحزن فأسهر ليلهم وأظمأ نهارهم وأبكى عيونهم كما وصفهم ربهم في كتابه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون يبقى يا جماعة المفتاح في الجد والاجتهاد يبقى لازم نري الله من أنفسنا بإذنه ومشيئته وحوله وقوته أننا صادقون في طلب مرضاه فنسأل الله جل وعلا الصدق والإخلاص في القول والعمل قل لي طب ده يجي ازاي المعنى ده يتزرع جوايا ازاي لازم يبقى جواك حاسس داخلي لازم ما انت مش هتولع كده وتبقى عايز تشتغل المعنى ده لازم يبقى من جواك حاسس داخلي ومتجدد ما يحصلش الكلام ده الا لما تحس بخطر وضعك وحالك لما تحس ان انت ممكن تموت ولا تبلغ رمضان وليه لا عندك صك امان عندك حد مننا عنده شك انه هيموت امتى لو جواك يقين هتخاف هتشتغل مش هتبقى بقى النهارده مشغول هنصيف فين وهنعمل ايه وهنقضيها ازاي هتبقى مشغول بهدف اساسي خلقت من اجله كيف يرضى عنك ربك تاني حاجة لازم يبقى عندك شوق يعني خوف ورجاء شوق يفجر طاقاتك لازم يجي ساعات على بالك لذة الطاعة في رمضان طعمها قد ايه بيبقى جميل افتكر كده رمضان اللي فات وانت واقف في صلاة القيام وقلبك اقشعر وعينك بكت من خشيته وانت قاعد وسط جموع الصالحين ما كانش طعمها جميل دي مش نفسك فيها تاني انت لا تعمل علشان تنال شيء انت بتعمل علشانه تبقى حاسس ان انت شامم ريحة رمضان عارف لما كان انس ابن النضر يقول اني لاجد ريح الجنة دون احد شامم ريحة رمضان شوقه بيبلغه ده هي دي اني لاجد ريح يوسف شوق يبلغك المعاني دي يعيشك الجو ده انما احنا اشواقنا رايحة فين بقى اشواقنا رايحة في اتجاه تاني لو صدقت الله هتلاقي نفسك بدأت في الاستعداد عايز يدخل عليك رمضان وانت في أفضل حالاتك الإيمانية الخطورة فين بقى الآية دي تكهرب ترعب يقول الله جل وعلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعافهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ترعب ليه دي بقى اسمع الكلام وتدبره كلمة كلمة ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة يبقى اللي عايز يوصل لحاجة لازم يستعد لها يبقى اللي ما بيستعدش يبقى مش عايز يبقى اللي مش هيشتغل من رجب وهيستنى ويقول لك لما يجي موسم رمضان بقى انا هتهيأ انا هشتغل بس شهر رجب وشعبان دول هفضي كل الامور الدنيويه وهاجي بقى في رمضان اصفي حالي خالص ولا هيعرف يعمل حاجه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. لكن هي كانت فين المشكله بقى؟ طب هم ما عازوش ليه؟ لأنه خبيث القلب كره الله بعثهم مش عايزه لأن الله اطلع على ما في قلبه وجد إيه بقى وجد دنيا وجد هموم وجد حاجات ما ينفعش تتقال شهوات في قلوبنا دي يا جماعة ولا لا كره الله بعثه يجي ده بقى يسمع كلمتين من دول رمضان يا باغي الخير أقبل ما شاء الله تفتح أبواب الجنة تصفد الشياطين طب عايز اشتغل ما يعرفش فصبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين اركن على جنب انت مش عايزها اصلا انت بس بتتحمس دقيقتين ثلاثة وبعد كده اللي في قلبك حاجة تانية شفتوا خطرة ازاي دي الحق وطهر قلبك علشان تعرف تقطع الطريق الى الله فالطريق الى الله يقطع بالقلوب لا بالاقدام المشكلة يا جماعة انه لو الواحد مننا سمع كلام الخير ده وسمع الدعوة دي رد فعله عشان كده انا قلت لك في اول الكلام قول لي دلوقتي حالا اول اجابة فورية جت على بالك كانت ايه عارف ليه اسمع الاية دي رقرة وهي هتفهمك صعوبة الموقف يقول الله جل وعلا ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون اول مرة رد فعلك كان ايه سمعت الكلام ده رد فعلك هيبقى ايه دلوقتي لما يتقال لك ان رجب زمان البذر شعبان زمان السقي ورمضان زمان الثمرة لازم تشتغل دلوقتي لازم تلحق وتعمل دلوقتي هيبقى رد فعلك ايوه هعمل وهبتدي واتدرج شيئا فشيئا ولا هتبتدي تقول طب بعدين بعدين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة أول ما سمعت الكلام رد فعلك كان إيه آمنت صدقت يبتلى بأصعب عقوبة يتقلب قلبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم يقلب في وقت كده تصلي مثلا ويوم خاشع وحاسس ويوم تاني ولا الهوى قلب اسمه قلب لأنه دائم التقلب شوف صعبة ازاي دي بص بقى العقوبة الثانية أول حاجة ايه قلبه يقلب وبصره يزوغ يقعد مشتت حيران يلتفت كل شوية يطلع له حاجة يلتفت لها وهنا وهنا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وبعدين ونذرهم في طغيانهم يعمهون أي يترددون يبتلى بالتردد والحيرة يبقى مش عارف يعمل ايه تايه في الارض حيران لكن زي ما قلت احنا مش كده ولازم نتحدى هذا الواقع المر لازم ناخد القرار واذا كنا مش هناخد القرار دلوقتي يبقى انت لا انا عايزها من جواك صرخة استفاقة قولها من جواك لن اخلق لغير طريق ربي قولها من جواك انا عايزه ومش عايز غيره لابد أن تقنع نفسك بها إنك ما تنفعش إلا بطريق ربنا أنا أعرف أحد الناس كان ده سبب التزامه الولد ناشئ في بيئة طيبة صالحة لكن الولد بيروغ أبوه راجل طيب راجل صالح أمه كذلك لكن هو مشي بقى في سكة البنات وسن المراهقة ده بس هو من كتر ما اتربى صح الولد كان بيقول الكلمة دي في ظل ما هو منحرف يقول بس أنا ما اتخلقتش للسكة دي انا عارف ان ان شاء الله هرجع ان شاء الله هرجع ان شاء الله هرجع ربنا كرمه السنة اللي فاتت عمرة رمضان ومن العمرة للحج اعتمر عمرة رمضان وقعد لغاية الحج وحج رجع شخص اخر تزوج الولد لسه 19 سنة تزوج وبقى اخ في حاجة تانية خالص لو شفته ما تصدقش هو كان ايه وبقى ايه انت ما اتخلقتش للكلام ده انت ما اتخلقتش للسكة دي سكتك سكة تانية انت بتاع ربنا عليك ان انت تبقى دايما ترددها جواه عرفنا يا جماعه طيب الشعور اللي احنا بنتكلم عليه ده الحافز الداخلي ده قلنا دلوقتي يتولد بايه عايز يبقى خوف مقلق ورجاء مراغب حاجه كمان من اللي تخليك تشتغل انك تعرف انك لازم يبقى ليك رصيد الناس تقول لك كده الزمن الله اعلم مخبلنا ايه فيروح محوش قرشين انا بقى عايزك تحوش قرشين في بنك الحسنات ينفع انك تاخد منه وقت الحاجة اسمع الآية دي ربنا بيقول ايه وما كان الله ليضيع إيمانكم هي دي تعرف إلى الله في الرخاء عرفت الشدة لازم يبقى ليك رصيد الرصيد ده يحفظك وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم هذا الرصيد الإيماني هو الذي بلغ سيدنا أبو بكر منزلة الصديقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله حاجتين نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان قال أبو بكر يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال نعم وأرجو أن تكون منهم رصيد في كل الأبواب تركه أبو بكر فبلغه منزلة الصديقين إذا لابد من وجود رصيد الرصيد ده بقى هو اللي يبلغك هذه المنزلة أول الطريق في الاستعداد أقبل يقبل الله عليك نبتدي بقى ناخدهم خطوة خطوة كده أول حاجة إيه أقبل على ربك بكلك يقبل الله عز وجل عليك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي إن تقرب إلي أي العبد شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة دي الخطوة الأولى الخطوة الثانية اعزم على طلب رضا الله يعني انت الخطوة الأولانية خلاص سكتك فين ابتدي بقى وانت في الطريق ألح على نفسك عايز ايه عايزك يا رب عايز ايه عايزك يا رب عايز حاجة تانية لا خالص طب فلوس لا طب لا انت يا رب بس قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة بصوا الجاية دي بقى وسعى لها سعيها يبقى أول حاجة عايز ويمشي السكة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم دل عليها وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا رقم ثلاثة اقصد الطريق بإخلاص تبلغ ما عند الله من الخير والله خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى والآخرة خير وأبقى عايز توصل أقول لك كلمتين يلخصوا لك موضوع الإخلاص روشتة سريعة أقول بسرعة واحد عليك بأعمال سر خبيئة لازم يبقى لك عمل محدش يطلع عليه هذا أبعد الإخلاص اثنين خفف من مخالطة الناس فهذا أدعى للإخلاص أيضا ثلاثة أكثر من الدعاء ليل نهار بأن يرزقك الله الصدق والإخلاص في القول والعمل والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين لنا ذلك فقال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب الله عنك صغار الشرك وكباره تقول احفظ بقى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم حاجة كمان والله أنا بقول الإخلاص 10 ثواني عارف إيه يعني 10 ثواني هي اللي يفرقك عن غيرك 10 ثواني قبل العمل جاي ليه جاي القعدة دي ليه أو يمكن ربنا يبلغني كلمة الخير اللي يمكن هي اللي تدخلني الجنة خلاص ظبطت نيتك فعل السلف قال بما نسيع جنازة قال لحظة ثم قال امضي اللحظة دي بس مرر على قلبه ها نسيع جنازة فيها ايه دي قيراطين اه حصل لك جنازة دلوقتي لو شاهدناها يبقى لنا قيراط نروح لدفنها يبقى لنا قيراطين يبقى نروح علشان نبلغ هذه الدرجة عند الله طب مش حافظ ده ومش عارف رايح ليه ها جميل الراجل اللي عامل معاك واجب بقاله كتير يعني وبعدين عيب يعني تبقى شكلك وحش قوي كتير مننا بيعمل كده لما تيجي تقول له ما ينفعش تروح النهارده عشان وعشان يقول لك ما اقدرش ليه جمايل عليا فلازم اعملها فهي جميله مش رايحها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى شوف الفرق انتوا معايا في الطريق واحده واحده احفظوا معايا عشان هو ده طريقك لرمضان على مدى 60 يوم اول حاجه قلنا نعمل ايه اقبل يقبل الله عز وجل عليك بعد كده تمشي الطريق اعزم على طلب رضا الله ثلاثة اطلب ذلك بايه صدق واخلاص اربعة لا تتلون ولا تخادع نفسك فان الصدق هو مفتاح الوصول قال الله عز وجل فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ها دخلنا رجب هتشتغل عزم الامر دلوقتي لو صدقوا الله لكان خيرا لهم حيبان اللي جواك وتعرفون بطبيعه الحال قصه الصحابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما اتبعتك لمثل ذلك لما اعطاه شيئا من الغنيمه وانما اتبعتك على ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه بسهم فاموت فادخل الجنه قال ان تصدق الله يصدق فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى قتال العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابه سهم حيث أشار فقال النبي أهو هو قالوا نعم قال صدق الله فصدقه لو صادق والله لتبلغن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ويتغير حالك بشكل عمرك ما تتخيله يصلحك الله في ليله لو صادق الخطوة بقى الأساس ابذر بذور رجب ولا تنسى السقيا في شعبان لتثمر الخير في رمضان قالوا شهر رجب مفتاح أشهر الخير والبركة قال أبو بكر الوراق شهر رجب شهر الزرع وشهر شعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد وقال بعضهم مثل شهر رجب مثل الريح ومثل شعبان مثل الغيم سحاب ومثل رمضان مثل القطر لازم المعادلة تبقى كده ما ينفعش غير كده قال بعضهم السنة مثل الشجرة شهر رجب أيام التوريق شعبان أيام التفريع رمضان أيام القطر والمؤمنون هم القطاف قال الله جل وعلا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم عارفين يا جماعة ليه سموها الأشهر الحرم عشان حرم فيها القتال قال ابن عباس خدوا بقى المعنى ده اللي يفيدنا أكثر اختص الله أربعة أشهر جعلهن حرما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل العمل الصالح والأجر أعظم ده كلام ابن عباس قال كعب اختار الله الزمان فأحبه إلى الله الأشهر الحرم وهذا أورده ابن رجب في اللطائف كلمة رجب معناها في اللغة الشيء المهاب المعظم يبقى ده في صيفة رجب ماذا تصنع من أعمال في رجب أول حاجة التوبة إنها وظيفة العمر عايز تتهيأ عايز يبقى ليك حظ من ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة أول عدة أول بذر ستبذره في رجب أن تتقرب إلى الله بتوبة جدير بمن سود صحيفته بالذنوب طيلة العام أن يبيضها بالتوبة في هذا الشهر وبمن ضيع عمره في البطالة أن يغتنم ما بقي من العمر يقول الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إذا وظيفة العمر التوبة أنا بقى مش عايز أقول التوبة يا جماعة يعني بقى استغفر من ذنوبك أقبل على ربنا بقلب صافي وكل بقى ما فات ولا وانتهينا وبس لا أنا عايزك تعين الذنوب دي وهقول لك على حاجات نحتاج أن نتوب منها في هذا الزمان الشريف أول حاجة عايزك تتوب من خصال النفاق أخطر وأعظم الأدواء في زماننا ده النفاق عايزك تتخلص من خصال النفاق اللي ممكن تكون جواك انت مش منافق خالص وقد تكون لكن قد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وكفر خصلة من ده وخصلة من ده وخصلة من ده فلو فيك خصلة من هذه الخصال أول حاجة عايزين نتقرب لربنا فيها أن نتوب إلى الله من خصال النفاق زي إيه؟ التكاسل عن الصلاة وقلة الذكر يقول الله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فعايزين نتوب من التهاون في شأن الصلاة لا سيما صلاة الجماعة ومن النوم عن صلاة الفجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حظوا كان ابن عمر يقول والأثر في مسند البزار بإسناد صحيح كما في صحيح الترغيب كان يقول كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن يبقى عايزين نتوب من أول حاجة التقصير في أمر الصلاة رقم اثنين عايزين نتوب من قلة الذكر قالوا يقل ذكر المنافق لأن الله لم يقبله وكل ما رد الله قليل وكل ما قبل الله كثير قال علي رضي الله عنه لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل الله ده ربك شكور فلما هيوفق لعمل صالح هيلاقي نفسه أنشط عايز يعمل عمل تاني عشان كده قالوا علامة الحسنة حسنة بعدها وعلامة الرد الوقوع في وحل المعاصي والذنوب يبقى يا جماعة عايزين نتوب من قلة الذكر ثلاثة عايزين نتوب من الكذب في الحديث فلا نقول إلا حقا حتى ولو كان الأمر في غاية الصعوبة ابعد عن السكة دي إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا نخلف الوعد بطلوا بقى إيه تدوا ناس مواعيد وتخلفوها أو تعدوا بشيء ولا توفي به لأنك بتوعده بشيء وأنت خارج طاقتك لا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فهذه من علامات خذلان العبد كثرة المواعيد وعدم وفائه بها ثالث حاجة وعايز أقف عندها شوية ولا نخون الأمانات في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان في رواية عند الإمام مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم خدنا كذب الحديث وخلف الوعد الثالثة دي أنا عايز أقف عندها ليه بقى خيانة الأمانة يا جماعة قال الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون هل منا من هو مكتوب عند الله خان الله فأخلف وعده مع ربه خدت على نفسك عهد قبل كده مع ربنا وأخلفته قلت هبقى كويس وهعمل ويا رب ومشيت واداك وفتح لك أبوابه وبعد كده أعرضت عنه خنته هل منا من خان رسول الله فصار في سكة الهوى وترك سنته هل منا من خان أمانة استودعه الله إياها وما أكثر الخيانات في هذا الزمان شوفوا الناس بتعمل إيه خيانات السر أنا مش عايز أفسر كل واحد عارف كلمة خيانة السر دي ليها مدلول خاص عنده شوف بينك وبين نفسك خنت ربنا ولا خنت النبي ولا خنت مين سرا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون يبقى أول حاجة عايزين نتوب منها يا جماعة خصال النفاق تاني حاجة عايزين نتوب منها ذنوب السر التي تهدم ما بينك وبين الله وتضيع إيمانك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه الألباني لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا جاي بجبل حسنات جبل آه وبصوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه لما قال له ثوبان يا رسول الله صفهم لنا حلهم لنا لا نكون مثلهم ولا نكون منهم قال أما إنهم إخوانكم يا نهار أبيض إخوانكم يعني زيكم ومن جلدتكم والطمة الكبرى ويأخذون من الليل كما تأخذون بيصلوا قيام ليل ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها اوعى والسكات اوعى وذنوب الخلوات تقطم ظهرك تجيبك الأرض والله لو كنت في أعلى قمم الإيمان ذنب سر من دول يجيبك الأرض اوعى مش قادر على نفسك لا تخلو اشغل نفسك جددوا التوبة الآن الآن إن كان منا من اقترب الأمر الثالث الذي ينبغي أن نتوب إلى الله منه في بذرنا بذور رجب أن نتوب من آفات اللسان اشمعنى الحاجات دي احنا منقيينها بالذات أنا منقي الحاجات اللي فعلا بتهدك وانت مش داري اشمعنى آفات اللسان علشان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه عشان كده عايزين بقى نقول حاجات لازم تتوب منها دلوقتي زي ايه خفف كلامك بلاش اللغو صفة عباد الله المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون بطل بقى رجب وشعبان كتر كلام في التليفونات والكلام بالذات للنساء بلاش بقى القصص والحكايات بلاش قيل وقال فالله يكره ذلك بل ينزل عقوبته وسخطه وغضبه من قيل وقال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين واللفظ البخاري إن الله كره لكم ثلاثة ربنا بيكره ده يبغض ده إيه بقى كره لكم إضاعة المال وقيل وقال وكثرة السؤال خف الكلام بقى الزمن ده زمن الجد فما ينفعش نرغي يا جماعة الناس بتقتل واحنا قاعدين لسه بنضحك واحنا مقضينها هزار ومقضينها كلام هو لازم تنزل بينا الطن عشان نفوق كل النذر دي وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير خفف من مزاحك الزائد عن الحد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب خليك معتدل امزح باعد كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع انا بقول لك اقفلها بس بقول لك خفف هي كده يا افراط يا تفريط ما عندناش اعتدال لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لامزح ولا اقول الا خيرا وسئل ابن عمر هل كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحكون قال نعم والايمان في قلوبهم مثل الجبال اه ممكن اضحك بس النبي صلى الله عليه وسلم قال كثره الضحك مش مقضيها طول النهار والليل ضحك وهزار وبس عمرك ما هتجد بالشكل ده عايزين نتوب من الكلام في سيره الناس احنا فاهمين انه طالما اخوه يقول لك لا انا واخد بالضوابط الشرعيه في الغيبه ولا هو واخد بالضوابط ولا عارف حاجه عن الضوابط الشرعيه في مساله الغيبه ويجي بقى في سيره ده وفي سيره ده وفي احوال دي واحوال مش عارف مين بطلوا كلام اقفل لسانك شويه في الزمن ده عشان قلبك يستقيم لا تخض في اعراض الناس اشغل نفسك بحالك كما تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتدت بتقول صح ماشي هو كده هو كذا كذا كذا بس غيبة يكرهها ما تجيبش السيرة حتى وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت أعظم في الوزر إذا نريد أن نتوب من هذه الآفات اللسانية عايزين نتوب من إيه كمان؟ عايزين نتوب من الاختلاط الفاحش لا سيما ما يكون بين الرجال والنساء وبالذات في أماكن الشغل إياك وطريق النساء ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وكذا العكس تب من اختلاطك بأهل الدنيا خالطهم في الشيء الضروري لكن قاعدين نتكلم والاخبار والاقتصاد والشغل والناس احدث السيارات واحدث الموديلات واحدث كذا واحدث كذا هتلاقي في قلبك بعد كده يقين ولا هتلاقي في قلبك بعد كده رغبه في الاخره فين عايز قلبك يفرغ من حرقته على عيالك ومالك ومراتك علشان يصلح والله الذي لا اله الا هو ما حد هينفعك غيره ووالله لتذوقن المرارة في معاملة الخلق لتعرف أنه ليس لك ولا ينبغي لك أن يكون في قلبك محبة إلا لا جرب ذوق وهو ده اللي قطع الناس هي مرتبطة به حياتها وكل ما لها هي جزء لو انصرف عنها لو اتجوز عليها لو حصل كذا لو حصل كذا ماتت وهيحصل لها ويجرى لها وتعمل ليه, ليه ليه ليه ليس هذا هو طريقك الى ربك انت تطيعينه فقط على معنى التعبد لله والعكس هو مش مشغول إلا بيها وبطلباتها وبطلبات أولادها وبطلبات كذا خلاص ده حال جمهور الناس عشان كده عايزك تقول لنفسك وبعدين ولحد امتى الى متى حتى متى اقف الوقفه دي دلوقتي وفرغ قلبك لربك نريد ان نتوب من ضياع الوقت في غير طاعه الله نريد ان نتوب من الخواطر الفاسده فنفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل نريد ان نتوب الى الله من الاماني الباطله من احلام اليقظه فوقه مش دي سكتنا نريد أن نتوب من العجز والكسل عايزك تنفض عن نفسك الكسل خلاص زمان الراحة والدعة انتهى أقول لك زي ما قلت لك في الإخلاص روشتة سريعة علشان موضوع الكسل والعجز ده ابن عباس كان يقول أكره أن يقول العبد أنا كسلان يا ابني قوم تعالى معلش اصل مكسل تعالى يا ابني عشان تحضر الدرس ما اصل النهارده كسلان حبتين ما تقولش كده ما تنطقهاش على لسانك لا تستدعيها امامك لانك هتعيشها علماء النفس بيقولوا ايه ما تقولش هنتكس هقع هقع هقع هتقع انما اقول ايه يا رب ثبتني ما تقولش حتى اخاف ان المعنى نفسه بيبقى ليه ايحاءات زي كده شكلي هتطلق انا هتطلق هتطلق تقول ما هو مستدعي المعنى السلبي بيعيشه دايما خذوا الامر بفأل حسن كان يعجبه الفأل الحسن ويقول الطيرة شرك نوع من الطيرة نوع من التفاؤل لا يحبه الله عز وجل فهمت المعنى ده فما تقولش انا كسلان ثاني حاجة حتة جميلة قوي قال أيوب السختياني إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون ترجم إذا لم يكن ما تريد هي مش ماشية معاك في السكة دي خلاص كل ما تفتح في سكة خلاص أنا مش سكتي الالتزام وطلب العلم ده حفظت القرآن ما نفعتش اتعلمت عقيدة قريت كلمتين وما نفعتش مسكت الفقه برضه وطلع فيه حاجتين وما عملتش مشيت مع الجماعة بقى اللي بيقول لك عباد بقى وناس صليت معاهم يومين ثلاثة واستعدت وفطرت اشتغلت قال لك بقى الناس بتاعت الدعوة الناس دي بقى الناس هي ما فيش بعديهم اشتغلت معاهم حبتين لقيت عندهم مخالفات شرعية سبتهم ورحت عند غيرهم أنا مش نافع هي دي بقى إذا لم يكن ما تريد كل ما ابقى عايز حاجة ما بتجيش هي مقفلة قال فأرد ما يكون اعتبر اللي حصل لك ده هو ده اللي انت عايزه تعرف تعملها دي إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون فأرد ما يريد الله تراد أرد ما يريده الله ربنا عايز ايه اللي حصل ده مش هو ده اللي ربنا عايزه يبقى هو اللي انت عايزه يبقى هو ده معنى الرضا بما قسمه الله لك بس ولا بقى ساعتها تصبط ولا هيجي لك احباط ولا هيجي لك ياس ولا هتقعد طول ما تفهمش فايده ولا هينفع السكه دي لا خالص هو قدر الله لا ياتي الا بخير طيب واستكثر من عمل عشان تنفض عن نفسك الايه الكسل استكثر من عمل تقوم به وتزداد به قوه انت نافع في حاجه كثر منها بقى قال وهب بن منبه من يتعبد يزداد قوه ومن يتكسل يزداد فتره هتحس ان انت بتنجح اهو لا تحقرن من المعروف شيئا النهارده قلت تسبيحه جميله قوي دي تسبيحه يا شيخ اه والله العظيم تسبيحه جميله تطلع فوق لها دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها الحمد لله ربنا اذن لهذا اللسان على مخالفاته بانه ينطق ويقول اسمه سبحان الله الحمد لله اذنك ان انت تقول الله حلو قوي حلو جميل ما شاء الله مش عايزين اكتر من كده قيل ان حوراء جاءت الى وهب في المنام في ليلة باردة فقالت له قم إلى صلاتك فهي خير لك من نومة توهن بدنك قم يا حبيبي علشان ما ينفعش الشغل ده ان انت توصل بيه لسكتي فقوم اشتغل عشان تعرف تصل فهي خير لك من نومة توهن بدنك وأقل من النوم فإن كثرة النوم يميت القلب ويثقل البدن project اسهل ما فيها بقى بعد كده ادي كلمه واحده تخلصها في موضوع الكسل يا عم اكثر من قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل فقد قال صلى الله عليه وسلم اعجز الناس من عجز عن الدعاء عايز ما تبقاش عاجز ارفع ايديك بس اطلب بلهفه تبلغ ان شاء الله الموضوع سهل بس انت مستصعبه والشيطان مخليه لك كبير ويا مش ممكن فممكن تستثقل الطريق يبقى نريد أن نتوب إلى الله من إيه؟ من العجز ومن الكسل ونتوب إلى الله تعالى من الهزيمة النفسية احنا قلنا بقى خلاص تعزز وارفع راسك واعتبر دائما أبدا أنك صفوة خلق الله في الأرض لأنك مسلم اختصك بالتوحيد واختصك أيضا بالمنهج الرشيد اختصك بأن تكون على منهاج أهل السنة والجماعة دي ما تخلكش ترفع راسك وتشغلك يبقى نتوب إلى الله من هذه الهزيمة ومن دنو الهمة اوعى تبقى من أصحاب الهمم الدنية لأن الله عز وجل لم يذكرهم إلا في مقام الذم يقول الله رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ده رضي انه يقعد وما يتحركش وما يتقدمش ولا يجاهد في سبيل الله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه عشان كده قلت لكم الموضوع في غاية الخطورة انك لازم تعد العدة تنشط فإذا دعيت للخير فشمر وإذا مشيت فهرول جدا واجتهد كان ابن عباس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشي مشي مشيا يعرف فيه أنه ليس بعاجز ولا كسلان بصوا بقى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنك من ابن الجوزي يقول لك ألا يلين القلب أصخر أم فولاذ تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ اه يعني هي بس سكة ربنا هي بس ان انت مش قادر لكن ما شاء الله أستاذ ورئيس قسم في المعاصي والذنوب أما يلين القلب القاسي أصخر أم فولاذ تدعي العجز في الطاعة وفي المعاصي أستاذ طيب يا جماعة ده الجزء الخاص بالتوبة الأعمال بقى كل ده بنهيئ مخصوص التهيئة دي كلها هي اللي هيتولد عليها شوية الأعمال ما أنا ممكن من الأول خالص كنت قلت يا جماعة بذور رجب واحد عايزين نصلي كذا الصيام كده الصدقة كده السلام عليكم ما سمعنا الكلام ده مليون مرة وما تنفذش ما تنفذش ليه؟ خد الخطوات زي ما قلتها كده خطوة خطوة خطوة خطوة حتى تصل إلى هذه الدرجة الأعمال بقى التي تتجهز بها أولا الصلاة قال ابن رجب لم يصح في أمر الصلاة في شهر رجب صلاة مخصوصة مفيش صلاة مخصوصة برجب يعني لكن احنا في الوقت ده بتبتدي بقى تتهيأ لرمضان فتستكثر من النوافل مش عشان رجب مش بتخصص الموضوع برجب إنما على معنى ليه الاستعداد لرمضان مشروعنا الأول اللي هنبتدي نتجهز به مشروع تكبيرة الإحرام قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق نجهزها كده يمكن في الستين يوم تقدر تجيب فيهم حاجة المهم على الأقل آخر عشر أيام في شعبان تجيبهم إن شاء الله على حسن الظن إن أنت تجيب ال 30 يوم في رمضان يبقى هي دي ينفع بقى المشروع الأولاني جهز له بقى من دلوقتي 50 يوم استعداد عشان تصل ويمكن لو صدقت ربنا تجيبها ادي اول مشروع تاني مشروع اسجد واقترب عايزين نستكثر من النوافل النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه صلاة في اثر صلاة اصلي ركعتين خفاف خالص ان شاء الله يا عم تقرأ فيهم قل هو الله واحد في الركوع تسبيحة وفي السجود تسبيحة قال صلاة في اثر صلاة كتاب في عليين صلي صلاة وراء صلاة تكتب لك كتاب عظيم في اعلى الجنة سهلة دي طيب وقال ايه صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم والليلة اثنى عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة المشروع الاولاني قلنا 12 ركعة الكلام ده من اول رجب يتنفذ بحذافيره اقل حاجة في النوافل 12 ركعة تحافظ عليهم الرواتب عارفينهم اثنين قبل الفجر أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء دول الرواتب عايز تصليهم 12 ركعة كيفما اتفق لك تصلي 12 ركعة ضحى ماشي زي ما يتهيأ ليك المهم تصلي في اليوم والليلة ايه 12 ركعة ليبني الله لك بيتا في الجنة عايزك تصلي النافلة برضه يبقى ليك ركعتين كده ما حدش يطلع عليهم خالص النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث صلاة الرجل تطوعا حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على أعين الناس 25 اضرب في 25 كل ما يبقوا ايه ما حدش يطلع عليهم يبقى ثوابك أعظم منها أيضا كل دي بقى ايه حاجات تتدرج فيها عايزك تجيب المشاريع دي كلها وانا بقولهم واحده واحده تدرج النهارده 12 ركعه عايزين بعد شويه نروح جايبين اربعه قبل الظهر واربعه بعد الظهر مش انت عايز تعتق من النار عايز تعتق يا عم من النار ادي سكه من سكك العتق من النار من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرم على النار ومن صلى الضحى اربعا وصلى قبل الظهر اربعا بني له بيت في الجنه يعني ممكن تعملها دي تصلي اربع ركعات ضحى وتصلي اربعه قبل الظهر يتكتب لك بيت في الجنه سهله دي يعني لو ما جبتش ال 12 ركعه جيب دول انا بفتح لك سكك عشان تشتغل احنا لسه بنقول مش هتشتغل الا بصيد الرحمه عايز تستكثر من فيوضات الرحمه قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر اربعا قيام الليل المشروع بتاعنا يتدرج من المستويات اللي النبي قالها المستوى الاولاني 10 ايات هنكتر وصلهم 50 لغايه ما توصل ل 100 كل يوم تزيد تزيد تزيد لغايه ما تثبت 100 ايه تصلي بها في الليل لتكتب من القانتين قال صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين ألف آية دي يا جماعة مش صعبة اللي حافظ أو يقرأ جزء عامة وتبارك ولا حاجة يجيب الألف آية وزيادة يعني يعني المسألة مش صعبة قوي إن أنت توصل لها بس شيئا فشيئا خدنا كده النوافل والصلاة احنا خدنا التوبة تاني حاجة في الأعمال قلنا إيه الصلاة النوافل طبعا اول حاجه قلنا الفرائض يتقرب الى الله بالفرض قلنا مشروع ل 40 يوم وبعد كده النوافل قلنا بقى ال 12 ركعه بعدين يستكثر من عدد الركعات الى ما شاء الله عز وجل له ويفتكر دايما ايه اسجد واقترب اسجد واقترب ليزداد قربا وليكون في رفقه النبي صلى الله عليه وسلم اعني على نفسك بكثره السجود رقم أربعة الصيام صيام في رجب يستكثر من الصيام عشان يتدرب اصل الصيام في رجب وشعبان عامل زي السنه القبليه لرمضان لم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء كما يقول ابن رجب عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن روي عن ابي قلابه وهو من التابعين انه قال في الجنه قص لصوام رجب قال البيهقي ابو قلابه من كبار التابعين لا يقول مثله الا عن بلاغ لكن طبعا المشكله انه من التابعين برضه هيبقى فيه انقطاع فمثل هذا يستانف به ولا يعول عليه كثيرا انما الوارد في شان صيام الاشهر الحرم الحديث ده اللي بيجنني الرجل الباهلي الذي اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بعضهم حسنه الشيخ الالباني ضعفه جاء هذا الرجل الباهلي الى النبي صلى الله عليه وسلم بايعه وبعدين جه من السنه الثانيه فتغير شكله ما عرفوش النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا الرجل الباهلي قال وما فعل بك هذا قال منذ تركتك ما اكلت الا بليل بيجنني ليه بقى عشان الراجل ما عملش حاجه اكثر من انه بايع النبي بص على مجتمع الصحابه اول حاجه فكر فيها عمل ايه صام سنه بص الدخله اول دخله في الالتزام عامله ازاي سنه هو ده العمل الفذ اللي انا بدور عليه معاك الطلقه الاولانيه دي اللي تخليك تاخد ست سبع خطوات قدام واخدين بالكم المهم النبي صلى الله عليه وسلم ارشده في الحديث فقال له ايه صم من الحرم وافطر صم من الحرم وافطر على كل الاقوال صيام رجب على معنى التهيئه والاستعداد لرمضان يبقى تاخد الاحاديث العامه اللي فيها فضل الصيام انه عليكم بالصوم فانه لا مثل له من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار سبعين قريفا كل المعاني دي يبقى تصوم يوما في سبيل الله اللي دخلها في رجب قلنا على معنى الاستعداد مش تخصيص رجب علشان نبعد عن الكلام والمخالفات في هذا الباب كان الثوري يقول الاشهر الحرم احب الي ان اصوم فيها ممن روي عنهم انه كان يصوم الاشهر الحرم ابن عمر والحسن البصري وابو اسحاق السبيعي فكان يصوم بعض السلف كان يصوم هذه الاشهر جميعا. يبقى يا جماعه ايه؟ الصيام. هنعمل ايه؟ المطلوب في صيام رجب على الاقل يعني تصوم يوم وتفطر يومين. تصوم يوم وتفطر يومين يبقى الحد الادنى كام؟ 10 ايام. ماشي؟ 10 ايام اجيبها لك بطريقه ثانيه صوم اثنين وخميس وثلاث ايام اثنين وخميس ادي 8 ايام قول هيبقى فيهم يوم من جمله الثلاث ايام اللي هم 13 14 15 يبقى كده كده هيجي لي يوم واحد بس يبقى هناخد يومين كمان يبقوا 10 ايام حلوه المعادله الحسابيه دي يبقى تصوم اثنين وخميس وثلاث ايام من كل شهر تجيب 10 ايام في الشهر ده اقل واحد الاعلى بقى اللي عايز يعني يبقى افضل يصوم بقى وليه غنيمه الصوم في الصيف وانما ابكي على ظما الهواجس عارفين كلام سيدنا معاذ انما ابكي على ظمأ الهواجر هو ده الصيام في الصيف طيب يبقى اعمل فيه ايه اصوم يوم وافطر يوم صيام سيدنا داوود في شعبان هيبقى الموضوع مختلف هنزود عن كده لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله بمعنى جله ممكن نفطر فيه يومين ثلاثه خمسه سته بس تصوم في شعبان بقى 20 يوم ولا حاجه ماشي تدرج بالطريقه دي يبقى حد ادنى 10 ايام اعلى شويه 15 يوم في رجب اوصل في شعبان جيب بقى 20 يوم 25 يوم في الصيام واحتسب بقى عند ربنا سبحانه وتعالى الاجور الخاصه بامر الصيام انا بس بقول اعلق على حديث عليكم بالصوم فانه لا مثل له لان هو يجمع لي كل حاجه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا مثل له وسكت قالوا لا مثل له في الأجل لا مثل له في علاج آفات القلوب لا مثل له في كل شيء بس يبقى عايز ايه يحصل من الصيام أعظم القربات إلى الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أربعة الصدقة عايزين يا جماعة ما يفوتش عليك أسبوع علشان أنت مش عارف يمكن ربنا ساقط عليك في السماء وأنت ولا أنت داري صدقة سر تطفئ غضب الرب اتقوا النار ولو بشق تمرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول إن الرجل لا يتصدق بالتمرة فما زال الله يربيها له كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي يوم القيامة جبل تمرة كريم سبحانه فأنت مش عارف يمكن جنيه تدفعه يكون هو سبب عتقك من النار أنا بعلق على المعنى ده ويجي لي المشهد ده وأحسه يا لو جه يوم القيامة وبصيت لقيت أنت عندك شوية ذنوب وبعدين ربنا يقول لك عارف أنت لو كنت دفعت 5 جنيه جنيه للفقير ده اللي هو كان عدى عليك وانت شفته بعدين قلت بقى بعدين لو كنت اديته كنت غفرت لك الذنوب دي يا نهار ابيض تتجنن يعني جنيه كان خلصها ودلوقتي نار وعذاب و و و و يبقى يا جماعه رابع حاجه الصدقه لازم صدقات تطفئ غضب الرب وان شاء الله كل يوم الصدقه برهان برهان على الايمان طيب خمسه قراءه القران عايزين ايه يا جماعه مشروع 60 يوم ثلاث ختمات بحد ادنى ختمه كل 20 يوم ينفع يا شباب جزء ونص يعني بدل ما نقرا جزء هنخليهم جزء ونص يبقى ثلاث ختمات اللي لسه في البدايه عايزين نقرص عليه شويه عشان بقى احنا قلنا هيجد ويجتهد هيثبت لربنا ان هو النهارده فعلا صادق ومخلص ومثمر في طلب رضا ربنا هياخدها بجد دي ويختم كل 20 يبقى ليه ثلاث ختمات في رجب وشعبان يجي في رمضان يجيبهم كده برضه يبقى يختم كل 10 ايام او يختم له ختمه في اول 20 وبعد كده في العشره بقى الاواخر هيتفرغ تماما ويختم له ختمتين نخصص عن كده اقل الاقوال في المساله انه يقرا كل 40 كل 40 دي يبقى هيجي في رجب وشعبان يختم ختمه ونص يعني بقى ما عندناش بعد كده بقى اي ديسكاونت خلاص هي اخر حاجه في الموضوع هم 40 يوم ده اخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر يبقى 40 يوم فوقيه ختمه كل شهر انا عايز في رجب وشعبان اللي تعملهم في رجب وشعبان تجيبهم في رمضان يبقى هيختم ختمه في رجب وختمه في شعبان ويختم ختمتين في رمضان ماشي اعلى شويه هيختم ايه كل 20 هيختم ثلاث ختمات اللي بقى المفروض اللي ليه باع مع ربنا يختم كل اسبوع طيب قراءة القرآن دي المستويات أوصيك بشوية حاجات نبتدي برضه نتدرج فيها قراءة سورة الإخلاص عشر مرات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرا في الجنة قال عمر إذا نستفسر قال الله أكثر وأطيب تنفع دي؟ ادي حاجة مشروع بسيط خالص اهو للناس يعملوه يقرأ قل هو الله أحد عشر مرات تاني حاجة من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت نحافظ على آية الكرسي بعد كل صلاة إيه كمان من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة في الليل ويستحب إن هو قبل ما ينام كفتاه تكفيه كل شر إيه كمان سورة تبارك أنا كنت بقول نخليها مشروع كده لمدة أسبوع عشان تتدربوا عليها صلوا في الليل بعد ما تصلي عيشة في المسجد قوم صلي ركعتين جيب بيهم تبارك احفظها اللي مش حافظها يحفظها عشان الخير بقى اللي فيها ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر ابن مسعود بيقول وكنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة وإنها في كتاب الله عز وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأصاب والحديث في صحيح الترغيب جميل يبقى تمنعك من عذاب القبر وتبقى سبب لحفظ الله سبحانه وتعالى ليك من الحاجات الخاصة بالقرآن برضو اللي يتيسر ليك من حفظ القرآن خلاص الزمن بيخش علينا عايزين بقى نلحق نحفظ حاجة نصلي بيها في رمضان أشجعك بكلام لابن عباس جميل في صحيح الترغيب أيضا قال من قرأ القرآن عارف قرأ دي معناها حفظ من حفظ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر سبحان الله دي آية من الآيات فعلا من حفظت القرآن عمره ما يرد إلى أرذل العمر أبدا ما تلاقيش يخرف ويحصل له الحاجات اللي بتحصل في الشيخوخة وأنا شفت بعيني الشيخ أحمد عبد العزيز زيات شيخنا اللي هو بقى كان يبقى أعلى الناس إسنادا شيخ شيخي شفته كان بلغ 85 86 سنة مثلا هكذا الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين كانوا طعنوا في السن جدا وكانوا ما يجيلهمش الأعراض دي بتاعت الشيخوخة دي خالص قال من قرأ القرآن لم يرد إلى أرض العمر وذلك قوله تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا قال ابن عباس أي الذين حفظوا القرآن وقال صلى الله عليه وسلم حاجات في الحفظ خفيفة من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال يلي عايز تبر بأبيك وأمك وترى أن لهم عليك فضل اسمع هذا الحديث ونفذه بدعوى البر فقط عشان تبلغ رضا الرب رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ايه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وتعلم وعمل به يبقى الثلاث حاجات عشان الناس بتقف في الاولانيه بس يبقى اول حاجه ايه يحفظه ويتعلمه جيدا ويعمل به البس والداه يوم القيامه تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما في الدنيا ما فيش زيهم فيقولان بما كسينا هذا قال بأخذ ولدكما القرآن والحديث أيضا في صحيح الترغيب طيب من الأمور أيضا الخاصة به بذور رجب مشروع مشاريع أن تبلغ ثواب الحج والعمرة كل يوم هتقول لي بحاجة هقول لك بحاجتين اللي انت عارفه ايه اللي انت عارفه جلسة الفجر صح ولا انت مش عارفها كمان طب نور قال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة خدوها عشان النساء النهاردة يحتسبوا عند ربنا الأجر ده النبي صلى الله عليه وسلم مش قال أن صلاة المرأة في قعر بيتها أو في حجرتها أفضل من الصلاة في مسجده طب الصلاة في مسجد النبي بكام؟ بألف صلاة يبقى هي لازم تصلي في حجرتها جنب سريرها وتحتسب كل مرة ان الصلاة فيه اعظم من صلاة في المسجد النبوي تحتسب وتاخد الاجر ده ينفع وده في دليل على لزوم القرار ايتها الاخوات في البيوت وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى اذا كانت الصلاة ما بتخرج لهاش يبقى الباقي تعمل له ايه الله المستعان يبقى هي تحتسب عند ربنا ده طب وينفع بعد كده بعد ما تصلي تقعد الفجر وبعدين تقعد لغايه الشروق النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويريه واخبرها ماذا كنت تصنعين قالت كنت اسبح فاخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه وامداد كلماته فأخبرها أن هذا يعدل كل ما كانت تقوله إذا كانت جلسة بتذكر الله عز وجل لتنال هذا الأجر فتقعد في بيتها تنال هذا إن شاء الله تعالى جميل يبقى صلى الفجر في جماعة في حق الرجال وفي حق النساء لو جلست في بيتها في قعر بيتها في حجرتها تنال هذا الأجر إن شاء الله تعالى حج وعمرة تامة تامة تامة حاجة كمان بقى هي هتاخد ثواب صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجالة بقى ياخدوا ايه إذا خرج إلى صلاة الفرض وهو خارج كده يحتسب الخطوات إلى المسجد إذا خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ايه رايكم اجر كاجر الحاج المحرم ومن خرج الى صلاه نافله وفي حديث تسبيح الضحى لا ينصبه الا اياه فاجره كاجر المعتمد وصلاه على اثر صلاه لا لغو بينهما كتاب في عليين اما الاعتمار في رجب العمره العمره بقى فقد استحب الاعتمار في رجب عمر بن الخطاب وغيره وكانت عائشه وابن عمر ايضا يفعلونه وروي عن ابن سيرين عن بعض من السلف ذلك وكانوا يرون أن أفضل الأمساك أن يؤتى بالحج في سفرة والعمرة في سفرة فمن هذا المعنى مش تخصيص رجب بعينه جميل طيب البذر السابع الجهاد اليسير الذكر ليه قلت الجهاد اليسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظن بالمال أن ينفقه بخيل انت انا عارف مش هتطلع حاجة مش مشكلة من ظن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده والقصة اللي أنا قاعد أحكي فيها بقالي قد كده دي بتاع قيام الليل و10 آيات و100 آية و1000 آية برضه أنت هتكنسلها أنا عارف وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده خلاص دي تنفع؟ حلوة دي؟ سبحان الله وبحمده يكثر منها أيسر حاجة أهي طيب وقال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة وانتوا قاعدين بقى قولوا كده قولوا سبحان الله وبحمده 10 مرات صاحب ذنوب ومعاصي وخايف اسمع يا عم الحديث ده ان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجره ورقها اكثر من الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا وقال من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه ولو فر من الزحف أنا بقولها إيه سبب لتكفير الذنوب الكبيرة تقول الذكر ده أو تقول سيد الاستغفار تغفر ذنوبك لو قلته ولو كانت مثل زبد البحر جميل هذه الاستغفار صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشفع لك قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عصرا وحين يمسي عصرا أدركته شفاعتي يوم القيامة ما تبقاش بخيل بقى البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليك اللهم صل على النبي محمد البذر الثامن الدعاء وهو سلاحك الماضي كان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء في رجب على الظالم وكان يستجاب لهم وأورد ابن أبي الدنيا في كتاب مجاب الدعوة بعض الآثار عن ذلك ذكر هذا ابن رجب في اللطائف وقد ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فقال عمر إن الله كان يصنع بهم ذلك ليحجز بعضهم عن بعض وإن الله جعل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ابن رجب بيقول وكان بعض العلماء الصالحين قد مرض قبل شهر رجب فقال إني دعوت الله أن يؤخر وفاتي إلى شهر رجب فإنه بلغني أن لله فيه عتقاء فبلغه الله ذلك ومات في شهر رجب كل هذه طبعا ليست عندنا أدلة على إثبات أن لله عتقاء في شهر رجب كل هذا يستأنس به فقط لا تنسوا الدعاء بظهر الغيب وأوصيكم لنفسي بذلك حقي لا أفرط فيه قال صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله جميل يبقى من أسباب إجابة الدعوة سبب سهل وجميل وما فيهوش أي حاجة تدعو لأخيك بشيء من خير الدنيا والآخرة يفتح الله عز وجل عليك به ولك بمثله لا تنسوا مثل ذلك في شأن الدعاء والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال الدعاء هو العبادة دعاء أكثر من الدعاء بالذات حكايه المشروع اللي احنا لسه قايلينه بتاع ال 40 يوم ده انا كنت اقول تعمل ايه صلي الفجر وتقول يا رب بلغني الظهر في جماعه يا رب ادرك تكبيره الاحرام صلي الظهر يا رب بلغني العصر يا رب ادرك تكبيره الاحرام وهكذا تمشيهم خطوه خطوه هم 200 خطوه خمس صلوات في 40 يوم هم 200 خطوه امشيهم خطوه خطوه كده تبلغ العتق من النار وان تكفى شر النفاق الامر التاسع بقى اختصنا من كل الحاجات اصلاح اداب النوم اشمعنى يعني ثلث عمرك ثلث عمرك مش 8 ساعات ولا انت اكتر اعتبرهم كده هنقول 8 ساعات ثلث عمرك ما يبقاش ميزان حسناتك فانا مش عايزك بقى تضيع من هنا ورايح آداب النوم دي ايسر ما يكون مثلا قال صلى الله عليه وسلم اذا اخذت مضجعك من الليل فاقرا قل يا ايها الكافرون ثم نم على خاتمتها فانها براءه من الشرك آخر حاجة تتلفظ بها فإنها براءة من الشرك لو قبضت روحك مت على التوحيد دخلت الجنة فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة في أسهل من كده آدي أدب مفقود ضائع في أداب وسنن الخاصة بالنوم تنام بقى يعني عايز تزود يبقى آيتين من آخر سورة البقرة جميل تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 34 تديك قوة خير لك من خادم نام بس على طاعة لان عادة طبعا كل بقى الهموم والحاجات بتيجي ساعة النوم والشيطان يبقى عايز يحول بينك وبين هذا الاجر تلاقي نفسك بقى تفكر ويقلقك ويشغلك عن الحاجات دي عشان لو نمت عليها هيكتب لك كل وقت النوم في طاعة ربنا الباب العاشر حسن خلقك ما استطعت عشان بقى اعظم البر كن سهلا لينا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا باب سهل خالص كل الحكاية تبسم في وجه أخيك بلاش الفظاظة والغلظة والشدة بلاش النرفزة بلاش العصبية من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار بس وقال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام آخر هذه الأبواب قم بعمل خير لتقي نفسك مصارع السوء ايه اعمال الخير بقى هقول لك ثلاث اربع خمس حاجات برضو افتح في اي حاجه ابواب الخير دي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه صنائع المعروف تقي مصارع السوء يعني المذلات المهلكات اللي ممكن توقعك زي زب عن عرض اخيك واحد جاب تصير تفوق بكلمه مش لطيفه وقال لك ده بيعمل كذا ده مش عارف عمل ايه ده سوى ايه زب عنه قال صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض اخيه بالغيبه او هو غائب يعني كان حقا على الله ان يعتقه من النار والحديث في صحيح الجامع ايضا من اعمال البر كذلك نفف عن غريم مدين واحد في ضائقه ماديه نفف عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفف عن غريمه مدينه او محى عنه قال له خلاص مش عايز منك حاجه كان في ظل العرش يوم القيامه وفي لفظ من انظر معصرا او وضع له اظله الله يوم القيامه تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله الاجمل بقى في حكايه المدين دي عارف لو انت انظرته ليه ثواب قد ايه عن كل يوم تنظره صدقه هذا المال انت مدي واحد 2000 جنيه ماشي مديله 2000 جنيه وقايل له يديهم لك كمان شهر جيت الشهر لسه معطش كل يوم تسيبه عليه كانك تصدقت كل يوم بال 2000 جنيه دول ايضا من الحاجات اللي هي اعمال البر عياده المريض طبعا لازم تجتمعوا كده وتطلعوا على المستشفى جايبين شويه هدايا ونقعد مع الناس شويه علشان ناخد ثواب العياده قال صلى الله عليه وسلم من اتى اخاه المسلم عائدا مشى في خرافه الجنه حتى يجلس فاذا جلس غمرته الرحمه فإذا كان غدوة صباح صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمشي إن كان في المساء صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح من أعمال الخير اللي برضه اوعى تفوتها كل شهر على الأقل في رجب مرة وفي شعبان مرة تغسيل وتكفين ودفن ميت اشمعنى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة كتم عليه لو شاف بقى أي أمارة من أمارات سوء الخاتمه والعياذ بالله عليه يبقى بيخشب وشه بيسود بيحصل له حاجات كده يكتم عليه ولا يخبر بذلك يقول صلى الله عليه وسلم من غسل مسلما فكتم عليه غفر الله له أربعين كبيرة ومن حفر له فأجنه اللي هيدفن اللي هيحفر ويدخله أجري عليه كأجر مسكن أسكنه إياه إلى يوم القيامة من كفنه ده التكفين ده ما بياخدش دقيقتين يعني يعني خلاص بعد ما يكون غسلنا بيبقى في الاخر خالص بس بتكفنه قال من كفنه كفاه الله يوم القيامة من سندس واستبرق الجنة حلو الحديث يبقى لازم كل شهر تعمله ماشي طيب السقيا بالذات في زمان الصيف ده والسقيا دي كمان بقى في زمان الصيام تبقى جميلة جدا برضو مشاريع الملابس الهدوم القديمة نجمعها جنبا إلى جنب ختاما قال الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه قال قتادة إن كدحك يا ابن آدم لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليفعل فهذا زمان الجد هذا زمان الاجتهاد والعناء لأجل الله تعالى أنا نفسي تيجي يوم كده تقعد من أوله لآخره تيجي تحط جسمك على السرير فعلا متدغدغ له تعرف تعملها دي؟ اتدغدغ له قطع نفسك ليه مرة كفاية تقطيع لأجل الدنيا فهل تشتهي أن تنصب في خدمته إذا لا تدع بابا مما ذكرت به من أبواب الخير إلا ودخلته وولدته فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين يقول الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال البيهقي علامة العبد الشاكر لأنعم الله ألا يدع بابا من أبواب الخير إلا أتاه وأظهر من نفسه أثرا جميلا فيه فالآن الآن قبل أن تكون فتنة والله وأنا أصدقكم القول وأنتم أحبائي في الله وأنتم عارفين قد إيه أنا قلبي عليكم هذا زمان التمحيص فالحق نفسك قبل أن تستبدل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة فتعصف بالقاصي والداني وتأخذ البر والفاجر فترى أين ستكون ساعتها قال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا والله هذا زماننا يصبح مؤمنا يمسي كافرا يمسي مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل قال روح والله ما أردت بابا من أبواب الخير إلا تيسر لي ولا أردت بابا من أبواب الشر إلا لم يتيسر لي وهذه علامة الإخلاص والصدق وبها أختم فلو شئت ستدخل وستصل وسيكون الله معك فهل أنت على استعداد مستعدين متأخدين هتاخدوا الموضوع بجد هتفتح في أي باب لن يسبقني إلى الله أحد لأرين الله ما أصنع اتفقنا أخذت عليكم العهود فلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك